أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا تأملوا هذه القصة العجيبة كان رجل يدعى أبو قدامة الشامي وكان رجلا معروفا عنه أنه كان مجاهدا في سبيل الله فذات مرة جلس مع أصدقائه فقالوا له اذكر لنا أعجب ما رأيت في سنين الجهاد هذه فقص عليهم قصة عجيبة قال لهم أنا ذات مرة نزلت بلد من البلدان على أساس أن احنا نجاهد في سبيل الله تعالى فإذا بي أذهب في الأماكن العامة للناس وأدعوهم إلى الجهاد فلما جن علي الليل ودخل الليل إذا بطارق يطرق فإذا به يجد امرأة منتقبة متحصنة وراحت مقدمة له رقعة واديته كيس ومشيت الرقعة مكتوب فيها ان انت لما النهاردة قعدت تدعو الناس فانا ما لقيتش حاجة ان انا اقدمها لتكون في سبيل الله تعالى الا الضفيرتين بتوعي فقصتهم علشان تعمل منهم حبل يمكن ينفعوكم في الجهاد طبعا الفعل نفسه ليس فعلا صحيحا ليس على وفق الشريعة لكن المرأة يعني شقها للجنة ولكي تبلغ هذا الأمر صنعت هذا المال المهم صبح عليهم الصبح الراجل بيقول صبحنا صلينا الصبح وخدنا بعضينا وذهبنا للجهاد فإذا بفارس ملثم وقاعد ينده على الراجل أبو قدامة هذا فبيقول فرجعت له فقلت له اكشف عن وجهك ايه انت مين فبيقول كشفت عن وجهه فإذا به شاب ابن سبعة عشر سنة شاب عنده سبعة عشر سنة وقال له بالله عليك ما تحرمني من أجر الجهاد في سبيل الله فهو قال له طيب انت ارجع استأذن والداك لأنه الحكم الشرعي كده لازم يستأذن الوالدين في الجهاد الطلب قال له أما تعرف أمي انت مش عارف مين هي أمي امي بتاعت امبارح اللي بعتت لك الجيس انت نسيت ولا ايه وهي اللي حثتني علشان اخرج معاك في الجهاد في سبيل الله الشاهد خرج معاهم فبدا يبقى عايز يعمل اي حاجه فقالوا له خلاص خليك انت في الخدمه تعمل لنا الاكل والشرب وما شابه بالفعل الراجل جه في وقت من الاوقات قال للشاب ده قال له يلا انت ايه شوف بقى اكل الناس فاطبخ لهم النهارده فغاب عنهم وقت طويل جدا فبدأ الناس في الجيش يبتدوا يقولوا ايه يا عم في ايه عايزين ناكل بيقول لما استوحشت ورحت واخد بعضي واشوف هو بيعمل ايه ده فاذا قد اوقد الحطب عمل كل حاجة ونام بجانب الحطب اللي كان اشعله علشان يطبخ عليه بيقول فقلت انا اعمل انا بداله وبدأت انا اجهزه وهو نايم كل شوية ابص عليه الاقيه يبتسم ويضحك ثم يبتسم ويضحك وهو نايم شوية واستيقظ فلما شافني هاب ايه ده الاكل شاط بقى وراح وايه النظام فقال له انت كنت بتضحك عليه قال هذه رؤيا رأيتها يا عمي قال بالله عليك إلا قصصت علي رؤياك قال دعها بيني وبين الله قال أقسمت عليك لتحدثني بهذه الرؤيا قال يا عمي رأيت في منامي أني قد دخلت الجنة فإذا هي في حسنها وبهائها وجمالها كما أخبر الله تبارك وتعالى فبينما أنا أمشي فيها وأنا في عجب شديد من حسنها وجمالها إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا لبن من ذهب ولبن من فضة وإذا شرفاته من الدر والياقوت والجوهر وأبوابه من ذهب وإذا ستور مرضية على شرفاته وإذا بجواري يرفعن السطور وجوههن كالأقمار فلما رأيت حسنهن أخذت أنظر إليهن وأتعجب من حسنهن وجمالهن فإذا بجارية كأحسن ما أنت رائي من الجواري تحدث صاحبتها التي عن يمينها واحدة واقفة من الحور وقاعدة بتكلم واحدة كده بتوشوشها وتشير إليها وتقول هذا زوج المرضية وأنا لا أدري من هي المرضية مين المرضية دي فسألتها فقلت لها هل أنت المرضية قالت أنا خادمة من خدم المرضية تريد المرضية ادخل إلى القصر تقدم يرحمك الله قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب لولا والله بس يعني ربنا كده يعني من عليا ان انا اعرف بس ابص عليها كنت عميت من حسنها وجمالها ولذهب والله عقلي من حسنها وجمالها ومن بهاء السرير وجمال الغرفة قال فلما رأتني الجارية بدأتني بالكلام وقالت مرحبا بولي الله وحبيبه أنا لك وأنت لي قال فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها فلما كدت أن أضع يدي عليها قالت يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخنا ابعد ما ينفعش ما ينفعش تمسني دلوقتي قد بقي لك في الحياة شيء وموعدنا غدا بعد صلاة الظهر فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه قال أبو قدامة فلما سمعت هذه الرؤيا من هذا الغلام قلت له رأيت خيرا إن شاء الله بيقول له بعد كده رحنا فطرنا وأكلنا الجيش ودخلنا الغزو فلما كانت الغزوة كل واحد تلاها فيما هو فيه وكانت حرب شديد وبفضل الله عز وجل ظفر المسلمون فيها فلما انقضت الغزوة بحثت عن الغلام فلم أجده فأخذت أنظر عليه في القتلى وفي الجرحى فبينما أنا أتفقد الناس إذا بصوت ينادي أيها الناس ابعثوا لي عمي أبا قدامة فبيقول فقعدت أتلفت لغاية ما وصلت إلى مصدر الصوت فإذا الجسد جسد الغلام وإذا الرماح قد تسابقت عليه والخيل قد وطئت عليه فمزقت لحمه وأدمت لسانه ومزقت أعضاءه وإذا هو يصرخ بأعلى صوته أين عمي أبي قدامة فقلت ها أنا أبو قدامة فقال الحمد لله الذي أحياني إلى أن تصل إلي فتسمع مني وصيتي فبيقول لما لقيته دم نازل قد كده رحت جاي وجايب ثوبي وبدأت أنظف وجهه من أثر الدم فقال يا عم تمسح الدم بثوبك امسح الدم بثوبي لا بثوبك يا عما قال فبكيت والله ولم أحر جوابا ثم قام بصوت ضعيف فقال أقسمت عليك إن أنا مت أن ترجع إلى بلدي وتبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها وأن ولدها قد قتل في سبيل الله ثم قال يا عمي إني أخاف ألا تصدق أمي كلامك فخذ معك بعض ثياب الذي فيه الدم فإن أمي إذا رأته صدقت أني مقتول في سبيل الله وقل لها إن الموعد الجنة إن شاء الله يا عمي إنك إذا رجعت إلى بيتنا ستجد أختا لي صغيرة عمرها تسع سنوات وقد فجعت بمقتل أبي العام الماضي وستفجع بمقتلي هذا العام فإذا رأيتها فطيب صدرها وقل لها يقول لك أخوك الله خليفتي عندك قال ثم تحامل الغلام على نفسه وضاقت عليه نفسه وضعف صوته ثم قال يا عمي صدقت الرؤيا والله صدقت الرؤيا والله صدقت الرؤيا ورب الكعبة والله إني لأرى المرضية إني لأرى المرضية الآن هي عند رأسي وأشم ريحها ثم انتفض صدره وتصبب عرقا وهذه علامة حسن الخاتمة للمؤمن أن يتصبب عرقه ثم شهق شهقا ومات الغلام بين يديه من ستكون له المرضية من سيكون عاشق الفردوس أنا عايز أسألك نفسك في إيه دلوقتي الآن أول شيء تهفو إليه نفسك أبو الدرداء رضي الله عنه وهو على فراش الموت قالوا له ما تشتهي قال أشتهي الجنة ولما سمع بعض الصالحين قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أول ما سمع إن الجنة هي دار الاستقرار لو أنت قاعد والدنيا واخداك ومش عارف تعمل ايه شمال ويمين تايه في بحار الدنيا لو انت بتعاني احيانا من مشاكل نفسية كتير قوي في الدنيا دي ساعات تحس بقبضة الصدر ساعات تحس بالخنقة ساعات تحس ان انت مش انت تنكر نفسك لو انت حاسس بالمعاني دي كلها العلاج هنا العلاج انك تشم رائحة الجنة عارفين الصحابي لما قال واها لريح الجنة إني لأجد ريحة الجنة دون أحد فدخل فقاتل فقتل حتى استشهد شم ريحة الجنة ما قدرش ريحة الجنة بس دخلت ما قدرش دخل جاهد واستشهد ما بقاش في أي حاجة دلوقتي غالية على الجنة إنها سلعة الله الغالية فيا عشاق الفردوس ألا نعجل إلى ربنا ليرضى يا جماعة احنا اخترنا الفردوس بالذات وما قلتش عاشق الجنة وقلت عاشق الفردوس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فين الفردوس ده بقى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة استنى لو واحد بيحب حد قوي قوي يحب ان هو يبقى معاه على طول والجماعة الحبيبة حافظين وعارفين يحب يبقى القعدة تطول للصبح ويبقى عايز يبقى ال 24 ساعة معاه يأنس بجواره هنا بقى جوار مين ربنا العرش فوق وربك فوق العرش والمكان ده مين جنبك انت هتبقى في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في رفقة الأنبياء في رفقة أبي بكر في رفقة عمر في رفقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا لو تتصور انت كده وانت في المكان ده وبجوارك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتدخل بقى على قصر النبي صلى الله عليه وسلم وساعة ما تخش تبص على قصر النبي ما تتكلمش ده قصر النبي صلى الله عليه وسلم اوعى ساعتها تفكر يعني ان انت هيبقى ليك حاجه زي كده خالص ده النبي صلى الله عليه وسلم نروح نتفرج بس نروح نتفرج ونقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شويه وبعد كده كل واحد على جنته كده يعني بس على الاقل هتتونس بيه جنبك غير بقى لما تبقى بعيد قوي عنه شوفوا المعنى جميل ازاي وساعه يوم المزيد يوم ما نروح نقابل ربنا سبحانه وتعالى وأمتع وأحلى وأنعم نعيم في الجنة ساعة ما تملي عينك بالنظر إلى وجهه الكريم يا لو تعرف قيمتها دي خلاص أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا تروح تملي عينيك ترجع للحور في جنتك الحور ما تعرفكش من البهاء والنور اللي على وشك ايه ده انت مين انت مش ولينا مش انت زوجي في الجنة فيبتدي النور يتسحب شوية كده من على الوجه علشان بس الملامح بتاعتك ترجع فيقولوا ايه ده الحسن جه منين من ان جالك البهاء ده من النظر الى وجه الله الكريم الحديث ده يا جماعة اوله النبي قال ايه الحديث بتاع الفردوس قال من امن بالله ورسوله واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن الفردوس قالوا ربوة الجنة وأعلاها أربع جنان متقسم أربع حتت ثنتان من ذهب حليها وآنيتها وكل ما فيها من ذهب وثنتان من فضة هكذا حليها وآنيتها وما فيها ألا تشتاق لأن تكون هذه الجنة لك شوف لما الجنة ربنا يعملها بإيديه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر زي ما تحلم من هنا للصبح نفسك في في الجنة يا عم أي حاجة يلا اللي يجي في دماغك دلوقتي هتتجوز ما قلنا الحر العين خلاص عندك من هنا للصبح مش هي دي بس عايزين ايه تاني نفسك في ايه اي حاجة اللي هيخطر على بالك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللي هيخطر ببالك هيبقى أعظم من ذلك كل اللي يخطر ببالك يبقى صبر ساعة الواحد يتصبر لها يبقى الواحد ما تغرهوش الدنيا وتفتنه وتضيع دي أصل في حديث صعب قوي في الموضوع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة اللي وقع في سكة بقى مخدرات وفي سكة الملاهي دي صعب قوي تحرم عليه نفس القصة بقى يعني مش قادر بقى الشهوات والمشاكل دي هتحرم الحور تبقى صعب قوي ده اي واحدة يعني لما من هنا للصبح ما تجيش خالص النبي بيقول لا نصيفها خمارها بس ده خمارها لسه ما خلعتش ده هو بس بالخمار خمارها لا نصيفها على وجهها خير من الدنيا وما فيها ولو بس طلت كده طلت من فوق تضيء ما بين الخافقين تبقى أضوأ من الشمس وأضوأ من القمر إيه ده إيه ده فبعد كده مين دي اللي تيجي بجوار الحورية بس انت ادعى ربنا يبعت لك حورية في المنام تصبرك علشان الأمور تمشي علشان كل شوية تفتكر الحورية فتطلق بتوع الدنيا دول كلهم الفردوس في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايز أتصور وانت في جوار النبي صلى الله عليه وسلم حوار كده يجري بينك وبينه وانت في الفردوس وتقول له احنا كنا في زمن صعب قوي ما كانش فيه فتن اكتر منه يعني بس انت كنت حبيبي وانا ما كنتش افرط ابدا في سنتك صحيح تعبت قوي علشان اقدر اقف على الباب ده واقدر اكمل على سنتك بس اللحظة اللي انا شفتك فيها ضيعت كل التعب مش غمسة في الجنة الراجل ابأس اهل الارض اللي هو تعب للاخر يعني في الارض لما يخش بس كده يا دوبك ثانية في الجنة يقسم بالله ما رأى بؤسا قط والله العظيم ما كانش في اي مشاكل هي في حاجة خلاص ضاعت كل المتاعب مع الحبيب هو كده لما تمسك ايده صلى الله عليه وسلم وتبص بقى ده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لما كانت الليلة مقمرة وقعد يبص على وجه النبي ويبص على القمر ويبص على وجه النبي ويبص على القمر يقول فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ من القمر ليلة البدر لا والله وجه النبي كان أضوأ وده في الدنيا امال بقى في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي يا عشان كده كل ده هيضيع الاخت نفس الكلام لما تدخل وتبقى في جوار السيده خديجه بشرت السيده خديجه وهي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل فقال يا محمد ان خديجه تاتيك الان بادام وطعام او شراب داخله دلوقتي ومعاها الاكل والشرب فبشرها واقرئ عليها السلام مني ومن ربها وبشرها ببيت في الجنه من قصب ايه القصب مش القصب مش ممكن يعني اوعى تكون فاهم ده القصب اللؤلؤه المجوفه عارف لؤلؤه مجوفه هي جواه اللؤلؤه مجوفه قالوا اصلها كانت الحضن الدافي للنبي صلى الله عليه وسلم فربنا ابدلها بحضن جميل قوي بس في الجنه هو كده بنقصب لا صخب فيه ولا نصب ومش هتتعب ابدا اللي تعبته في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى سيبدلها فلما تدخل بقى هي وتقعد في اللؤلؤه الجميله المجوفه دي تبقى عامله ازاي دي شوفوا يا جماعه لما النبي صلى الله عليه وسلم راى الله النبي شاف ربنا شافه في المنام لما شافه في المنام قال رايت ربي البارحه في احسن صوره وشاف الجنه شاف الجنه في الاسراء ثابت رايت الجنه والنار ده في الاسراء وشافها وهو بيصلي كم مره النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاه الكسوف فوهو قاعد بيصلي راح مد ايده كده ومسك وراح راجع شويه وطول الصلاه فلما انقضت الصلاه الصحابه سالوه عملت حاجه عمرك ما عملتها قبل كده ايه حكايه المسكه دي وبعد كده رحت راجع ايه الموضوع قال اني رايت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا شفت عنقود في الجنه عامل ازاي ورأيت النار فلم أرى اليوم منظرا قط أشد منها طب النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الجنة وشاف ربنا كان يقول والله لو تعلمون ما أعلم لو تعرفوا اللي أنا عارفه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا ما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار أنا عايز بقى نجري كده شوية بالأحداث وفي لحظة الوفاة النبي فين دلوقتي على فخذ السيدة عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها في حضن السيدة عائشة أحب النساء إلى قلبه وأحب الناس إليه بصوا الموضع نفسه دي أحب الناس ليه وهو على حجرها وفي اللحظة دي يخير ها تقعد في الدنيا ولا تروح بقى لله سبحانه وتعالى وتبقى في جواره قال اللهم الرفيق الأعلى لا خلاص ده أنا بقالي كتير قوي مستحمل من ساعة ما شفت أنت متصور لما واحد يحب حد أنت يا عم حبيت من أول نظرة وأنت معدي خلاص وهي دي اللي هتبقى شريكة الحياة وقاعد بتتقطع بقى علشان خاطر عايز الحبيب خلاص دخلت جوه قلبك المعنى كده بقى لما تشوف الجنة لو شفت الجنة في رؤية هتلاقي نفسك عايز تقطع نفسك في طاعة ربنا وعايز تخلص ده للرفيق الأعلى عايزين خلاص بقى كفاية كده دنيا دنيا ايه وغم ايه وهم ايه وجع قلب ايه هو ده اللي شافوا الجنة عملت فيهم ايه شوفوا امرأة فرعون لما عذبت انت عارف الحديث عذبت امرأة فرعون بالشمس فرعون لما عرف ان امرأة فرعون دخلت في دين موسى راح حطها في شدة الشمس علشان يعني تسلخ فلما كان جنود فرعون يمشوا عنها كانت تظلها الملائكة بأجنحتها وكانت إذا رفعت رأسها إلى السماء وجدت بيتا من الجنة يا شوف عشان كده راح قالت ايه إذ قالت رب ابن لي بيتا في الجنة عندك ما قالش حتى رب ابني لي بيتا في الجنة عندك اختارت الجار قبل الدار فقالت له رب ابني لي عندك أنت يا رب مش عايز أي حاجة تانية بس أبقى في جوارك رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين طلحة بن عبيد الله والحديث ده برضه مهم قوي بيقول ان اتنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسلما فقتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعد المقتول بسنة بعد بسنة مات الآخر الأولاني استشهد في سبيل الله والتاني مات موت عادية بصوا بقى طلحة قال رأيت الجنة طلحة أحد المبشرين العشرة شاف الجنة فلما رأى الجنة قال فرأيت الذي مات بعده بسنة أسبق من الشهيد لقاه أسبق منه طب ده مات موتة عادية والشهيد ده هو اللي المفروض بقى فوق قوي ازاي دي قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ازاي قال أليس قد صام بعده رمضان شفتوا رمضان غالي ازاي رمضان غالي قوي قوي يا جماعة رمضان يبلغ فين يبلغ أعلى الجنة يا جماعة تبقى في رفقة النبي محمد هنا تبقى في جوار الله سبحانه وتعالى يعدلها فضل دي مفيش بعد كده بقى عايزين نلحق نعمل حاجة عايزين ما يصدناش حاجة عن الفردوس شبع يحيى بن زكريا سيدنا يحيى مرة من خبز شعير أكل أكلة دسمة حبتين فنام عن حزبه وكان ليه ورد من القراءة ورد من العبادة نام اليوم ده بسبب الأكلة دي فأوحى الله له يا يحيى هل وجدت دارا خيرا من داري هل رأيت جوارا خيرا من جواري يا يحيى لو اطلعت في الفردوس لو بصيت بص على الفردوس لذاب جسمك وذهقت نفسك ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة للبست الحديد ولبكيت الصديد بعد الدموع في حاجة تعدلها ايه يا جماعة اسباب دخول الفردوس عايزين روشتة علشان نشتغل الكلام الجميل الحلو ده ما نضيعوش نعمل ايه واحد اهم حاجة الحب العميق لله ورسوله عارفين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب فهي دي السكه يعني نحب الصالحين ولسنا منهم هي دي مالكش سكه ثانيه فكر في اي حاجه هنجيبهم منين احنا دول احنا نحبهم وحبنا اياهم يا رب يبقى هو ده اللي يبلغنا مبلغهم الراجل قال للنبي كده يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم هنجيب الصحابه احنا ازاي هنجيب النبي ازاي هنبقى في رفقتهم ازاي قال المرء مع من احب سيدنا انس يقول ما فرحناش الصحابه كلهم ما فرحوش فرح بفرحهم بهذا الرجل وهذا الحديث جاب التايه فأول حاجة حب عميق لله ورسوله تاني حاجة ربنا قال الفردوس امتى الفردوس اتذكروا في القرآن مرتين المرة الأولانية الآية في سورة الكهف مشهورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يعني نزل ضيافة أو منزل يعني شوف بقى دي كده ضيافة ربك يعني ده حاجة كده من كرم ربك بيك فرتبها على ليه الإيمان والعمل الصالح ذكرها في مفتتح سورة المؤمنون قال ايه قد أفلح المؤمنون عدوا معايا عشان اللي جاي ده هي دي الروشتة بالظبط الذين هم في صلاتهم خاشعون اللي هم ايه الخشوع في الصلاة اثنين والذين هم عن اللغو معرضون امسك لسانك شويه ثلاثة والذين هم للزكاة فاعلون أدي زكاة مالك وما تبخلش على ربك بحاجة أربعة العفة والذين هم لفروجهم حافظون اوعى اوعى من متاهة الفروج النبي قال صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه اللي بين اللحيين دول اللسان وما بين فخذيه فرجه دخل الجنه النبي قال صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج اوعى بقى من ذنوب السر ومن ذنوب الشهوات اوعى من السكة دي طب أنا وقعت وعملت ذنوب من دي وقعت في مشاكل أعمل إيه التوبة تجب ما كان قبلها بس اوعى تتوب من غير ندم قالوا هذه توبة الكذابين لا انت هتبقى حاسس ان انت عملت جرم كبير قوي يضيع منك الفردوس لا تبت يا رب يا رب رجعت اليك فلا تردني ولا تحرمني جوارك بمعصيتي خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنك عد معايا خدمة خشوع في الصلاة اثنين الصمت وحفظ اللسان ثلاثة ما تبخلش على ربك وأدي الزكاة أربعة تعفف واحفظ فرجك خمسة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأمانة مش إن واحد يديك شوية فلوس فيقول لك آه، خليهم عندك وهبقى أخدهم منك مش دي الأمانة أعظم الأمانة الإيمان يا جماعة الإيمان أمانة النبي يقول نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال إيه الأمانة؟ الإيمان ائتمنك على الإيمان ائتمنك عن الدين إن الله اصطفى لكم الدين من عليك أنت إن أنت تبقى صفوة خلق الله في الأرض بانتمائك للدين ده تفرط في الإيمان علشان شهوة ولا علشان كذا ولا عشان كذا احفظ الأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أخيرا والذين هم على صلواتهم يحافظون المحافظة على الصلاة طيب احنا واخدين لغايه دلوقتي عدوا معايا خدنا الخشوع وحفظ اللسان واداء الزكاه والعفاف ورعايه الامانه وشده المحافظه خدنا السته دول من سوره المؤمنون وقلنا من سوره الكهف خدنا الايمان والعمل الصالح والحب ادي كده ثمانيه تسعه بقى الدعاء فتسال الله تعالى سبحانه وتعالى ان يبلغك الفردوس الاعلى من الحاجات ايضا العشره بقى محاسبه النفس بيقولوا انه كان في راجل اسمه ابن المعلم الراجل ده بص كده حاسب نفسه لقى نفسه عنده 60 سنه الا عام عنده 59 سنه فحاسبها ايام راح عدها ضرب ال 59 سنه كان بالهجر يعني اضربها بقى في 354 يوم المهم لقاهم كام 21 ألف يوم و500 يوم فصرخ وقال يا ويلتى ألقى المليك قابل ربنا بواحد وعشرين ألف ذنب وخمسمية إذا كان ده ذنب كل يوم ذنب بس كيف وفي كل يوم عشرون ألف ذنب فلما تأمل هذا خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا هاتفا يقول يا لها من ركدة إلى الفردوس الأعلى واخدين بالكم سمعوا هاتف بيقول ان دي اللي بلغته فين بلغته الفردوس الاعلى نختم بال11 في كتاب ذم الهوى قال مالك بن دينار جنات النعيم بين جنات الفردوس وجنات عدن فيها جواري خلقنا من ورد الجنه النهارده الجواري يعني ايه حور العين ما شاء الله قيل ومن يسكنها مين اللي هيسكن بقى الفردوس وهيبقى ليه الجنة اللي من الورد الجنة دي قال الذين هموا بالمعاصي أيوة يا شباب الكلام لينا يا شباب الذين هموا بالمعاصي عايز تبص عايز تقول عايز تمشي السكة دي وانت عارف ان السكة دي تغضب ربك هتهم بالمعصية فذكر عظمتي افتكر ان ربنا شايفه ان ربنا نظر اليه دلوقتي ان ربنا هيقف بين ايديه وتبقى الاعمال مجسمه ومصوره بالصوت والصوره ووجدوا ما عملوا حاضره ويوريك وانت قاعد بتبص البصه دي وانت ماشي المشيه دي وانت بتعمل الذنب ده ويقول لك اما استحييت تعصيني ما استحيتش مني ما خدتش بالك خالص ان انا كنت شايفك قال فإذا هم بالمعصية تذكر عظمتي وراقبني ومن تاني والذي انثنت أصلابهم من خشيتي بكى من خشية الله وقف يصلي القيام والتهجد لغاية ما بقاش قادر يقف خشية الوقوف بين يدي الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يا جماعة انتوا ان شاء الله من اهل الفردوس الاعلى ايوه ان شاء الله ليه ما تبقاش من اهل الفردوس الاعلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اهو ما تسالش لما تيجي ترفع ايديك تقول له هي جنه وخلاص يا رب اي حاجه ماشي انا موافق بس دخلها لي وبلاش منها يعني اي حاجه في النار انا موافق من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز الف بركه حلو قوي كده لا لا لا لا ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ارفع ايديك وقول له يا رب الفردوس يا رب رفقه النبي محمد ما تحرمني منها يا رب ليه لا الاعمال بالخواتيم يوم الحد اللي فات شيعنا جنازه اتصلوا عليا شيخ آه، فلان من الشباب كان بيحضر لك الدرس انت مش واخد بالك منه ده كان بيحضر من 3 4 سنين تعال عشان تشيع جلسه رحنا الولد اصلا شغله هنا في القاهره وهو اصلا من اهل اسكندريه فبيروح احيانا يفطر مع اهله يرجع على طريق مصر اسكندريه يروح يفطر معاهم اهله شويه يقعد له في اسكندريه يومين ثلاثه ويرجع تاني شغله الولد لما كنت تشوفه شخص عادي جدا عنده 27 سنه لسه ما اتجوزش بيحلم باحلام الشباب كلها هي هياها اشتغل في شركه كويسه قوي مرتبه فيها ما شاء الله حاجه كويسه بيكون حياته جميل انا من نفسي يعني واحد من جمله الناس اللي هو اخي طيب كويس بصوا بقى قبل المغرب بنص ساعه وهنا نقف وفي اول الطريق قبل المغرب بنص ساعه بالظبط العربيه تتقلب ويموت في ساعتين اول حاجه ما ماتش ليه بالليل عشان من ختم له بصيام يوم دخل الجنة أنا ما أعرفش عنه حاجات كتير يعني يعني فواقفين أخ بيتكلم وإحنا لسه ما دخلناش نغسله لقيت الأخ قاعد بيتكلم عليه إيه الأخبار؟ أنا أنا أدرى الناس بمحمد أخ اسمه محمد وأنا أيامه الأخيرة أنا أشهد ليه والله عمري ما شفت واحد بإخلاصه إخلاص للجنون بتعبيره باللفظ إخلاص للجنون أنا عايز أقول لكم بس إن هو لما تشوفوا أنا بقول أهو لما كنت أشوفه في الدرس بتاع شخص عادي يعني يعني مش واحد يعني من اللي هو ايه يشد عينيك كده ما شاء الله مجتهد و... وطريقته في السؤال لا عادي جدا جدا بيقول انه في اواخر عمره ما كانش يسيب قيام الليل ابدا ابدا وكان بيصوم يوم ويفطر يوم شوف بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله ضحكته على الغسل حاجة يعني تغبطه عليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأعمال بالخواتيم شوف تقدير ربنا أنه يختم له الخاتمة الجميلة العظيمة دي إزاي كده في واحد بيحكي قصة عن بنت اسمها إيمان بيقول أنا أختي إيمان دي اتجوزت وخدت بعضها وسافرت السعودية واشتغلت هناك فنية أشعة في مستشفى بعد خمس سنين رجعت من السعودية وهي مريضة وتركت زوجها وابنها العلاج هناك في المستشفى كان ثمنه غالي جدا فاضطرينا انها ترجع هنا في مصر علشان تمرض هنا هي ما كانتش مركزة في الدين خالص وما كانتش ده سكتها فلما المرض بدأ يزيد عليها بيقول نصحتها وقلت لها بقى يعني استجيبي لأمر ربنا وابتدي واظبي على الصلاة واعملي حاجة لله بيقول بالفعل فضل الله عز وجل بدأت تواظب على الصلاة شوية بشوية عرفت ان انا كنت بجمع تبرعات عشان الغلابة والمساكين واحنا في الزمان ده فبيقول في وقت سمعت الكلام ده قالت لي هات لي شنطتي وراحت جايبة سلسلة ذهب وقالت لي دي انفقها على يتامى بعدها بأيام راحت مدياني خاتم وقالت لي هي والسلسلة بيعهم وأنفقهم في سبيل الله شوية جابت ساعة إيدها وقالت لي أنا بتقرب ربنا يمكن ربنا يغفر لي صدقة السر تطفئ غضب الرب يمكن اللي أنا ما عملته طول عمري أنا ما كنتش بصلي وما كنتش وما كنتش وما كنتش والدنيا كانت واخداني فأنا هعمل اللي ربنا يكرمني بيه بيقول واشتد عليها المرض وهي مرة رايحة المستشفى للعلاج في الواقع ما كانتش رايحة للعلاج كانت رايحة للرحلة الطويلة الأبدية رحلة الخلود كانت رايحة لأجلها بيقول آخر مرة وهي خلاص في النهز الأخير كنت أنا وأمي وأمي هي اللي شافت الموقف ده قالت إنها في الثلث الأخير من الليل سمعتها وهي بتردد الشهادة بصوت عالي ما شاء الله وقعدت تقولها كتير كتير فالأم قعدت تنادي عليها مالك يا إيمان مالك يا إيمان دخلوا الأطباء فوجدوها لفظت أنفاسها الأخيرة ماتت وهي تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بيقول أقسم بالله والله على ما أقول شهيد رأيت نور بيطلع من وشها عمري ما شفت وشها بالجمال والبهاء ده محمد كان كده والله أخته دخلت وقعدت تشهد المفروض يعني من الحاجات السنن الخاصة بتجهيز الميت انه في الاخر خالص يقبل انه الصحابة دخلوا قبلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا صفوف كل واحد يقبل وجهه فحد من أقارب الميت يخش يقبله يعني قبل في الوداع فدخلت أخته وقعدت تشاور تقول لها بصي الموقف ما كانش يتوصف يعني وشه نور ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو كان كده ما شاء الله وإيمان أيضا كانت كذلك الأعمال يا جماعة بالخواتيم الله أعلم ماذا سيختم لنا عايز أختم لكم بالقصة دي قصة حصلت في الخليج بيقولوا أنه بنت كانت أمها مش على ملة الإسلام الست دي كانت متجوزة من واحد خليجي يعني ورزقوا بالبنت دي البنت طلعت طبعا يعني الترف كله وكل الحياة اللي انتوا عارفينها الغربية يعني فعندها ال boyfriend بتاعها وعندها كذا وعندها كذا بس هي عندها حدود يعني مش over يعني يعني امور متظبطه يعني لحدود معينه فهي معاها صاحبتها في مرة من المرات ورايحين قاعدين في مكان ظريف وبتاع ومعزومين في فيلا الشلة فصاحبتها الأنتيم مش لاقياها قعدت تدور عليها تدور عليها شمال ويمين فما لقيتهاش دخلت أوضة من الأوض لقيتها مع واحد وانتوا فاهمين فلما الموضوع يعني احنا انا مش كده قوي انا مش قذره للدرجه دي انا ما اعملش شوفوا الموقف هزها فبدات ترجع بتقول اول ما رجعت لقيت اصحابي والشله والقال قاعدين فاتحين مزيكا ورقص وطبل وبتاع بتقول مش عارفه ليه اتقبض صدري قوي انا حسيت ان انا انا ما ينفعش ابقى كده انا عايشه في وحل انا عايز انضف انا عايز اطهر اللحظه دي كنت اول مره اسمع فيها اذان الاذان عمري ما كنت اقف عنده يتسمع الاذان زي ما بيتسمع في التلايه المره دي الكلمه هزتني لقيت نفسي بغتسل انا ما اعرفش اتوضى اصلا فرحت داخله خدت دش ورحت داخله مصليه كان ليا عم العم ده راجل يعرف ربنا شويه خدت بعضي ورحت له اول ما خبطت على الباب مرات عمي فتحت لي اترميت في حضنها بعيط اول ما شافتني كده عرفت انا جايه ليه فاحتضنتني ودخل عمي وبداوا يكلموني شويه بشويه اول حاجه بدات اعرف الصلاه انا كنت نفسي اعمل حاجه حلوه اعمل حاجه كبيره قلت لهم انا عايز احفظ القران قالوا لها حفظ القران ده محتاج لسه تهيئه شويه قالت لهم يعني ياخد قد ايه ردت واحده قالت لها يمكن خمس سنين واحده قالت لها ثلاثه مش اقل من سنتين يعني معاك انت بالذات المساله احنا لسه بنتعلم الوضوء فيعني الموضوع هياخد مش اقل من كذا قالت لها بس حد يحفظني وحد يسمعني فعلا الراجل بدأ يخلي واحدة من بنات عمها تبتدي تتابع معاها وتقريها وتظبط لها قرايتها حفظت القرآن كله في قد ايه؟ ثلاث شهور ثلاث شهور بقت حاجة ثانية خالص دي قبل الثلاث شهور قبل الأربع شهور تشوفها اللبس صعب جدا الشلة حاجة ما تطاقش مفيش خالص بعد شوية عمها بيحكي بيقول فلما حفظت القرآن قلت هعمل لها حفلة ودعيت فلان وفلان وفلان وفلان وعاملين لها حفلة كبيرة علشان نهنيها ناديناها مفيش نخبط عليها مفيش فتحنا الباب لقيناها سجدة والمصحف في صدرها ومات يا والله الأعمال بالخواتيم يا جماعة إياك وتيئيس وتخذيل الشيطان ربنا قال وكان الشيطان للإنسان خذولة يعني خذولة يقعد يهبطك يخذلك يا ابني من سكتك طيب اسمع لك الكلمتين دول سمعتهم ألف مرة قبل كده عملت حاجة اديني أمارة قول أي حاجة مفيش من سكتك والله أنا وعصتك أنت و... والطريق أهو هتشوف هتقع هو كده يخذلك حتى تبتدي تقول اه مفيش فايده وهي لحظه صدق والله لحظه صدق يمكن النهارده تقول له يا رب تب علي توبه ترضى بها عني توبه يا رب نصوح ما ارجعش فيها الذنب ابدا يطلع على اللي في قلبك يلاقيك صادق بجد المره دي طلعت من جواك بجد يتوب عليك احنا قلنا في بعض الدروس واحده دخلت برضو كده من يعني ال five stars دخلت الكعبة فالناس قاعدين بقى أيوة اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ايه اللي بيقولوه دول ما فيش خالص مش فاهمة هو في أذكار بتتقال هنا طب أقول إيه هم بيعملوا إيه نلف كده ولا نلف كده إيه الموضوع يعني فواقفة قدام الكعبة متسهمة الموقف ده كسرها هو أنا مش هنفع يا رب ورد لي بابك بدات تتكلم بالعاميه بقى كده الكلام اللي هي ما تفهموش وهي اصلا كمان آه، يعني مدارس فرنساوي وبتاع ومش عارف ايه فكلمه كده وكلمه اغ وما مش ماشيه الدنيا فيعني إيه، يا رب هتطلع ازاي بقى ما اعرفش يا رب دي بس المهم يعني ترجموها يعني بدات تقول له يا رب ورد لي بابك يا رب انا مش عارف اقول لك ايه بس انت عارف ان انا جايالك انا عايزاك انا مش عايزه حد تاني الكلام كده عادي خالص وبتاع وطلع من قلبها بس لحظة صدق يحصل الموقف ده كده بالظبط ترجع للأوتيل تلاقي راجل كبير في السن بيخبط عليها في أوضتها يا بنتي أنا عندي رسالة ليكي حضرتك ما تعرفنيش مش أنت فلانة آه يا بنتي والله أنا بحلف بالله أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي فلانة جنبك في الأوضة بشرها أن الله قبل توبتها ليه لا إن شاء الله إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر بس أنت خد الخطوة بقى يمكن الليلة دي هتطلع بقى وإن شاء الله يتقبلها وتبقى اتكتفت في العتقاء أنا عايز أقول لك حاجة سيدنا عثمان النبي قال مرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص سيدنا عثمان كده دخل الجنة راح مصلي ركعة وتر القرآن كله أنا بس عايز أقول لكم المعنى إيه سيدنا عثمان بعد كده اللي دارس للتاريخ حصلت مشاكل ومحن والحصار و- والحكاية اللي حصلت وبعد كده الفتنة فشاف أيام صعبة قوي والناس خطأته وناس صوبته و و و و وهو متبشر من قبلها بعشرين سنة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني ممكن تتكتب من العتقاء وخلصت بس انت مش هتعرف ما عندكش بقى اللي يقول لك ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم يعني هقول لكم حاجه تانية بس اقفل بيها الغزالي اللي هو صاحب الاحياء بيقول رؤية في المنام الكلام ده ذكره المناوي في كتاب اسمه فيض القدير بيقول والغزالي رؤية في المنام ذات مرة فقيل ما فعل الله بك الغزالي ده صاحب إحياء علوم الدين سايب من بعديه ايه الكتاب مأثر في الأمة لغاية النهاردة يعني بقى غفر لي بالإحياء آه، أعطاني الفردوس بالكتب اللي أنا سايبها شغل جامد قوي بقى يعني حجة الإسلام في عصره يعني مفيش قال غفر لي تدري بماذا قال إنك كنت في يوم تكتب أنت قاعد بتصنف الكتب دي وقدامه انتوا عارفين الريشة والمحبرة والقصة دي فقدامه المحبرة وقدامه الريشة فجاءت ذبابة ذبابة فوقعت فرحمتها فاستخرجت لها نقطة من الحبر طلع لها نقطة حبر علشان تشربها رحمة بها فلأجل ذلك رحمتك فغفرت لك وأدخلتك الجنة يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا سيدنا أبو موسى الأشعري كان يغمى عليه ويقول يا بني تذكروا صاحب الرغيف ويغمى عليه ولاده حواليه وهو في فراش الموت ايه صاحب الرغيف ففي مرة قام قالوا له قول لنا ايه حكاية صاحب الرغيف مش فاهمين صاحب الرغيف قال ذلك عابد من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة مفيش بعد كده ثم نزل السوق نزل مرة السوق فتعرض له الشيطان فزين في عينه امرأة فزنى بها سبع ليالي ثم بعد ذلك ندم بصوا بقى برضو العبادة والطاعة وما كان الله ليضيع إيمانكم بقى يعمل إيه فكان كلما خطأ خطوة سجد سجدة واخدين بالكم يمشي خطوة يروح ساجد ويقوم يمشي خطوة يروح ساجد من شدة توبته لله سبحانه وتعالى فقال فبينما هو كذلك إذ أعياه التعب تعب على الآخر مش قادر فبص لقى مجموعة من الرهبان ناس من بني إسرائيل قاعدين 12 واحد وفي واحد راهب كبير بيجيب لهم كل يوم 12 رغيف والدنيا ليل هو راح داخل وسط اتنين الراجل بيجي بيرمي ال- الأرغفة وما بيفكرش راح داخل حط لهم الأرغفة بص لقى في ايده رغيف هو طول النهار ماشي يمشي خطوة ويسجد ولا كل ولا شرب فتعبان نفسه ياخد كثرة خبز ياخد حتة حتى منها فاللي جنبه لما بدأ يعمل بدأ يقول فين رغيفي رغيفي انت ما خدتش الراجل قال ايه ده انا جبت لكم 12 رغيف انا ماليش دعوه راح اخد بعضه ماشي فالتاني لما شافه كده وهو في شده اعيائه فقدم له الرغيف ولم ياخذ ثم اصبح عليه الصباح فمات فرؤي في المنام فاذا سبعين سنه توزن بسبع ليالي فرجحت السبع ليالي شفت الزنا تعمل ايه سبعين سنه وسبع ليالي زنا ضيعت كل حاجة وإذا السبع ليالي والرغيف فرجح الرغيف فدخل الجنة يبقى الأعمال بالخواتيم يبقى الفرصة قدامك خد الخطوة اوعى تعجز اوعى تحس انك السكة دي مش سكتك والله هتبقى سكتك بس المسألة قرار ولحظة صدق أسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يجعل الفردوس الأعلى مثوانا جميعا يا رب لا تحرمنا من رفقة الحبيب محمد يا رب اجعلنا في رفقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب لا تجعلنا ممن قلت فيهم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون واجعلنا في من قلت فيهم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره يا رب اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا نلقاكم إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الأسئلة يقول مشكلتي أني بتوب وبرجع بسرعة طيب أهم حاجة في الطريق خدوا الثلاث قواعد دول بسرعة واحد إن الله لا يمل حتى تمل اوعى في اوعاد كده اياك منها رقم واحد قلنا في الدرس اوعى وتخذيل الشيطان اخطر عليك من الذنب والله العظيم اليأس من الرحمة النبي قال في الحديث أكبر الكبائر الإياس من روح الله والأمن من مكر الله إن أنت تقول دي مش سكتي وأنا مش هنفع وأنا خلاص قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ربنا يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اوعى تيأس ده رقم واحد رقم اتنين اوعى تمل طيب ما هو انا شكلها مش توبه نصوح ومش كذا هقول لك التوبه النصوح دي اللي انت تخلي الرصيد صفر نفترض دلوقتي ان الرصيد مثلا مثلا يعني 80% ذنوب في في القلب اثر ل 80% احنا كده ملخبطين قوي فيجي انت تتوب من ان انت مش هتبص بص حرام مش هتتكلم في كلام الفارغ انت مش هتغش انت مش هتعمل الحاجات اللي انت بتعملها فخدت قرار والله العظيم ما هعمل الذنب ده ابدا بس هو لسه في ذنوب بيقع فيها لما تم الذنب ده اعتبره كده انه شال 40% من ال 80 اتبقى 40 هيبتدي بقى يجدد توبته منهم انا عايز افهم يعني عايز اوصل لكم ايه انا تبت وبعدين رجعت تاني خلاص اللي فاتت دي محيت اللي فاتت دي حابطه دي ما تنفعش هي ما تنفعش كنصوح اللي هي تسيبه صفر بس تنفع في الجزء بتاعها فلا تهملها التوبه دي جميله قوي يا جماعه التوبه بتورث محبه الرب ودي كفايه ان الله يحب التوابين لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون وفي الاخر خالص يحبك قوي وانت قاعد بتقول له اغفر لي وتوب عليا انا تعبان انا انا انا اصلك ساعتها بتبقى عبد فاهمين فاوعى تمل اوعى تيأس جدد توبتك لحظة الصدق أتية اللي يدمن طرق الباب سيفتح له سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم